السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال السحر الحلال قلنا يا جماعة في ناس بتحسن فن الوصول إلى قلوب الناس وفي ناس مساكين لسه إمكانياتهم وقدراتهم ما عندهمش قدرة إن هم يوصلوا لقلوب الناس وإن كان إحنا بنعتقد إن الوصول لقلوب الناس الأصل فيها إن هي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى ولذلك إحنا قلنا في أول حلقة مقدمة وتاني حلقة اللي كانت بتاعت امبارح قلنا إن أول سبب من أسباب الوصول لقلوب الناس الاستعانة برب الناس سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى السبب الثاني من أسباب الوصول بأول سبب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثاني سبب يا جماعة سبب الحقيقة يمكن يكون نادر قوي في زماننا ده لكنه سبب جميل قوي قوي وبنتمنى يكون موجود عند كل المسلمين بجد هو موجود بس نتمنى يكون منتشر قوي لأن الحقيقة مش منتشر اللي هو الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل يا سلام طبعا اللي متابع معايا بقى يعني من, من الكتاب احنا ماشيين في كتاب بالترتيب كتاب السحر الحلال ماشيين فيه بالترتيب كل باب بنشرحه لوحده الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل انتوا عارفين الناس يا جماعة جبلت جبلت على حب من يحفظ الجميل يقول لك أنا لما بساعد إنسان أو أكرم إنسان أو أقدم خدمة لإنسان أكبر حاجة بتسعد قلبي إن الإنسان اللي قدامي ده يقدر ويحفظ الجميل بصرف النظر انا هعملها لله بس برضو اللي هيشجعني معلش احنا بشر يا جماعه اللي هيشجعني ان انا اعمل الجميل ده مره واثنين وثلاثه ومع شخص واثنين وثلاثه واربعه ان احس ان الناس ديت تحفظ الجميل انما اعمل جميل مع فلان وفلان وفلان ولا الكل بينكر الجميل عياذا بالله والكل بيجحد ويقول انت عملت معاه ايه اذكر ان واحده مره والله يا جماعه حاجات بتقطع القلب واحدة مرة بتشتكي لزوجتي بتقول لها تخيلي ان ابني يعني نزلت بعد موت بعد موت ابوهم نزلت اشتغلت واتبهدلت وحصل فيا اللي حصل وتعرضت لإهانات لا تتخيليها عشان أكلهم وأشربهم وأعلمهم وألبسهم وأكسيهم وأعالجهم وأعمل كل ده معاهم وفي الآخر جوزته وجهزت له بيته وبقى فاضل في النهاية يعني على التلاجة اللي هو يحطها في بيته مفيش عنده تلاجة خدت له التلاجة اللي عندي في بيتي واديتها له وبقيت عايشة من غير تلاجة وفي الآخر مع أول كلمة بتقولها له بعد ما اتجوز بتقول له يا ابني امك عيانه بقى لها اسبوعين مش تسال عنها قال لها واسال عنك ليه هو انت اصلا عملتي لي ايه الست كانت هتقع كانت هتموت من الكلمه ديت حفظ الجميل الحقيقه يا جماعه الجحود سامحوني الجحود منتشر قوي في زماننا خصوصا جحود الابناء للاباء ودي اشياء بتؤلم النفس وفعلا بتاذي البني ادم ان يعني تقريبا تقريبا شبه ما بنسمعش غير عن قله قليله جدا اللي موجود عندها وفاء للاب والام والقرايب والاخوات والاصدقاء الجحود الجحود انتشر جحود وعدم الوفاء قلا ان تجد انسان بيعترف بالفضل او الجميل بل احيانا حتى طلع المثل يقول لك يعني يعني ربنا يعافينا عافيك يا رب العالمين ان وصل الامر ان يبقى في مثل بيحض الناس على ان انت ما تعملش اي حاجه مع حد يعني ان انت تعمل معروف يعني سبحان الله تتأذي من اللي انت بتعمله المعروف ده من اللي انت بتكرمه من اللي انت بتحاول ان انت يعني تساعده وتقف جنبه ليه؟ لان ما بقاش فيه وفاء الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله يا سلام يا سلام على الكلام الغالي الجميل كلام حبيبنا بقى صلى الله عليه وسلم بيقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله فشوف قد ايه ربط بين شكر الناس وبين شكر الله سبحانه وتعالى يعني كما قال الشاعر فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروني أيها الثقلان يا سلام الإمام أبو حاتم بن حبان البستين بيقول إيه شوف الكلام الحلو بيقول الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته إن قدر فبالضعف يا سلام يعني واحد أكرمني أكرمه بالضعف مش مش نفس الإكرام كمان فبالضعف وإلا فبالمثل وإلا ودي أقل حاجة فبالمعرفة بوقوع النعمة يعني واحد مثلا جه مثلا مثلا في يوم جوازي مثلا جاب لي مثلا هدية هدية مثلا ب 1000 جنيه فأنا يوم ما هو يجي يتجوز ودي مالهاش علاقة بالربا بقى ده دي هدايا يعني فيوم ما يجي يتجوز لو قدرت أجيب له هدية ب 2000 جنيه دي أحسن حاجة طب ما قدرتش اجيب له هديه ب 1000 جنيه طب لو ما قدرتش خالص ومعيش ولا من ليه والموضوع يعني ايه بقيت على الحديد يعني فعلى الاقل اروح اقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير والله يا حبيب قلبي لو كانت الدنيا كلها في ايدي كنت اديتها لك لكن لا املك شيئا الا ان انا فعلا ادعي لك ان ربنا يبارك لك انت وزوجتك هو ما خدش منك حاجه لكن هو سعيد وفرحان جدا ان انت انسان عندك وفاء ان انت ما نسيتش جميله ابدا شوف شوف الشاعر بيقول ايه بيقول علامه شكر المرء اعلان حمده فمن كتم المعروف منهم فما شكر شوف ال شوف ال الكلام عادها تاني علامة شكر المرء إعلان حمده فمن كتم المعروف منهم فما شكر إذا ما صديقي نال خيرا فخانني فما الذنب عندي للذي خان أو فجر سبحانك يا ربي ولذلك منزلة الاعتراف بالمعروف ديت بتخلي جو المحبة والوئام والألفة بيسود المجتمع أنا بكرم فلان فبيعترف بفضلي وفلان بيكرمني فبعترف بفضله فالكل بيعترف بفضل بعد مع بعض ده طبعا بعد اعترافنا كلنا بفضل ربنا علينا سبحانه وتعالى تلاقي الجو كده فيه وئام وحب يقول لك فلان ده ابن أصول إنسان محترم إنسان وفي أعزكم الله يا جماعة هو ليه الناس أو كتير من الناس أعزكم الله صرحون يعني بيحبوا تربية الكلاب مع أن تربية الكلاب النبي نهى عنها إلا إذا كان كلب صيد أو حراس أو ماشية هو ليه الناس بتحب تربية الكلاب لسبب واحد بس يقول لك الوفاء يا الوفاء بيخليك تحب تربية الكلاب يقول لك آه بس عشان دي طب ليه حبيت الوفاء في الكلاب قال لك لأني مش لاقيه في وسط البشر إلا من رحم الله أذكر إن في يوم من الأيام كنت قاعد مع واحد مدرب أسود والله دي قصة حقيقية يا جماعة بجد واحد مدرب بيدرب أسود فقاعد بتكلم معاه اسمه كابتن أحمد فبدردش معاه بقول له كابتن أحمد أنت أنت وأنت في وسط الأسود كده ما تبقاش خايف يعني أنا أنا حضرت له مرة عرض كده كان حاطط أسود مع نمور ومش عارف إيه بقول له ما أنتش خايف قال له والله يا شيخ محمود أنت لا تتخيل أنا بخش أنام وسط الأسود في المكان بتاعهم اللي بيناموا فيه وببقى حاسس بأمان وأنا وسط الأسود أكتر من الأمان اللي بحسه وأنا قاعد وسط البشر قال لي شايف الأسود ديت رغم أنه حيوان مفترس وشرس جدا قال لي رغم ذلك تحس أن عنده وفاء أكتر من اللي موجود عند البشر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى قال لي لا عمره غدر بيا ولا عمره أذاني ولا عمره اغتابني ولا عمره جاب سيرتي ولا عمره مشي بيني وبين حد بالنميمة ولا عمره كذب عليا ولا عمره نافقني ولا عمره خدعني ولا عمره عمل معايا حاجة كبير قوي ان هو ممكن يعني في يوم من الايام خربشني خربشه كده نتيجة النزعة العدوانية اللي عنده اصلا ده برضه مهما كان وحش فبرضه مهما كان ممكن يعني ايه في لحظه من اللحظات ينسى نفسه فيروح خبطه خبطه كده وطبعا انتوا عارفين ده هزار شويه في قتل يعني فشاهد في الموضوع ايه إن, إن بيقول لي والله بآمن على نفسي وسط الأسود أكتر ما آمن على نفسي وسط البشر قد إيه محتاجين الخلق الجميل دوت الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل لما يكون جارك ما بينساش جميلك وولاد عمك ما بينسوش جميلك وولادك ما بينسوش جميلك وأصدقائك ما بينسوش جميلك المجتمع كله تآلف وحب وانسجام وده بيشجع الإنسان أن يستمر في العطاء يا جماعة ما هو أنا لما أكرم فلان وفلان يجحد وأكرم فلان وفلان يجحد أنا بشر أنا إنسان مهما كان مدى إخلاصي لله في لحظة من لحظات هقع وهلاقي نفسي وقفت أقول يعني أنا بكرم دوت وبيجحد وده بيجحد وده بيجحد يعني الكل هيجحد خلاص أنا مش هعمل جميل ولا هعمل معروف في حد لو أنا إنسان عندي ضعف في, ال- في الإخلاص شوية طبعا لو عندي إخلاص بقى كامل طبعا مش ممكن هيوقفني أي حاجة بل هعمل كل الخير وأحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى سواء الناس قدروا أو ما قدروش لكن صدقوني الاعتراف بالفضل مش هيكلفنا حاجة لكن هيخلي المجتمع كله يكسب الزوجة اللي أكرمت زوجها سنوات طويلة وفي الآخر جحد فضلها لأن هو بقى حاجة كبيرة وهي لسه زي ما هي زوجة هي هي هي, هي المفروض تعلى معاه بس هي زوجة ما زالت زوجة وهي- وهو عمال بيعلى بيعلى بيعلى فحس ان هو بقى حاجة كبيرة أو إن الزوجة دي ما بقتش مناسبة ليه فراح يدور على واحدة تانية تكون ستايل وشيك و و- والكلام ده كله جحود الإنسان بفضل الزوجة لما تكون زوجة صالحة وطيبة وإنسانة فاضلة ويجحد فضلها هي ممكن تروح فيها نتيجة إنه ما اعترفش ويجملها لكن هي لو أخلصت النية لله مش هيفرق معاها هو قدر أو ما قدرش هو يستاهل أو ما يستاهلش هي مش فارقة معاها لكن برضه كان هيفرق معاها كتير قوي لو هو قدر واعترف بجميلها حتى لو راح اتجوز عليها ثلاثة وهو بيقول لها انت اغلى واحدة عندي لانك صاحبة الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى وانت اللي وقفتي جنبي وسندتيني وانت اللي ربنا قدرك عشان تقفي جنبي وتسنديني و و عمرها ما هتتسى ابدا لحظة الوفاء الجميلة اللي سمعتها منه اكيد محتاجين الخلق الجميل ده يا جماعة اللي هو من لم يشكر الناس لم يشكر الله الامام الخطابي بيشرح الحديث ده شرح جميل جدا بيقول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله قال بيحتمل وجهين الوجه الاولاني ان اللي يكون طبعه وعادته اصلا كفران نعمه الناس عمره ما بيعترف بفضل ناس ابدا ولا حد ابدا عليه وبيجحد فضل امه وابوه واصحابه واهله واحبابه هيبقى اكيد من طبعه انه يجحد فضل ربنا سبحانه وتعالى من لم يشكر الناس لم يشكر الله والمعنى الثاني ان اللي مش هيشكر الناس خد بالك بقى ربنا مش هيقبل شكره ليه هو سبحانه وتعالى الإمام بيقول إيه؟ بيقول الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ولذلك خد بالك بقى تعال نشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيب الكل كله صلى الله عليه وآله وسلم لما اقترض من عبد الله بن أبي ربيع- ربيعة المخزومي آه، قبل حنين اقترض منه فرد إليه القرض بعد الغزوة وراح قال له إيه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد يا سلام على أخلاق حبيبنا يا ريتنا كلنا فعلا نتعلم ونشوف النبي كان بيعمل ايه ونشوف اخلاق النبي كانت عامله ازاي عشان نقلد النبي ونمشي ورا النبي واكيد هنفوز والله دنيا واخره ما دمنا ماشيين ورا حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم ولذلك حبيبنا بيوصينا وصيه كما عند الترمذي باسناد صحيح يقول من صنع إليه معروف اسمع بقى واحفظ الكلام ده من صنع إليه معروف فقال لفاعله للي فعل المعروف ده جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء خد بالك ايه معنى الكلام ده واحد واحد تاني عمل معاه معروف فلم يملك ان هو يرد له لا درهم ولا دينار ولا اي حاجه فراح قال له جزاك الله خيرا ايه معنى الكلام ده ايه معنى جزاك الله خيرا انا ما اقدرش اوفيك حقك اللي يوفيك حقك هو فاطر السماوات والارض ده بيفكرك بحاجه بيفكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه ما من أحد منكم كان له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة بيقول كل واحد فيكم كان ليه معروف عندنا كافئناه به إلا أبو بكر فقط هو ده الوحيد اللي ليه يد عندنا وليه معروف احنا كبشر ما نقدرش نكافئه انما الذي يكافئه هو رب البشر سبحانه وتعالى ولذلك شوف سيدنا عبد الله بن الزبير بيوضح بقى حاجه جميله قوي شوف قد ايه تعالى نتعلم بقى الوفاء والاعتراف بالجميل من حبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا عبد الله بن الزبير والحديث رواه مسلم بيقول ان النبي كان بيقول في دبر كل صلاه دبر كل صلاه في نهايه كل صلاه كان بيقول ال- ال- الكلمات الجميله دي كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كان النبي يهلل بهن دبر كل صلاة والحديث رواه مسلم لو عايز تكتب الكلام ورايا أو هتلاقيه في الكتاب صفحة 15 بس لو عايز تكتب الكلام ورايا اكتبه مرة تانية في عجالة سريعة كده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والحديث رواه مسلم بل كما عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ما أقدرش أعد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا سلام بيقول له يا ربي أنا لو حبيت أن أنا أثنى عليك يا ربي أنا ما أقدرش أعد الثناء عليك يا ربي أنت كما أثنيت على نفسك يا رب يا الله شوف يا أخي الأدب النبوي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك طب تعالوا نشوف صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الجميل وفي حفظ الوفاء وحفظ الفضل ورد الجميل صلى الله عليه وسلم والاعتراف بالفضل في حياة النبي عليه السلام تعالوا نشوف صور جميلة جدا ومشرقة وفي منتهى الوضاءة ولكن الوقت خلص تعالوا نشوف بقى الصور الجميلة ديت في الحلقة القادمة في نفس الميعاد نقابلكم بكرة إن شاء الله أترككم في رعاية الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته